اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وما قل وكفى خير مما كثر والهى وان ما توعدون لآت وما انتم بمعجزين ثم اما بعد. ايها انتم بخير لقد مرت ايام العيد وبعتذر عن عدم الحضور قبل العيد وذلك لارتباطي بالسفر الى الخارج. كنا في كنت في انجلترا ورجعت من على هولندا تاني. والله فعلا ايام طيبه والحمد لله يعني نسال الله ان نتقبل لنا في سبيل الله عز وجل. مش هتكلم النهارده عن رحلتي لانجلترا انما عشان بس اركز بسرعه اركز على النعمه الكبيره اللي احنا فيها. والله نعمة الإسلام والله يا ربي لو قعدنا طول عمرنا نحمد ربنا على النعمة دي من في حقه انك انك عارف الحلال من الحرام انك عارف الصح من الغلط دي نعمة كبيرة والله مش هطول عشان موضوعنا النهاردة ممكن نسلم من كذا الكتاجر انا سبع تجار النهاردة لكن هقول لك ودي مش نكتة هقول لك حاجة بسرعة عشان تعرف النعمة اللي انت فيها نعمة الحلال انك عارف الحلال من الحرام وانك ملتزم دي اكبر حاجه في الرحله بسرعه يعني بيسالوا واحده يعني عندها فوق 20 سنه شاطر بيسالوها انت نيتك ايه في الحياه؟ قالت لهم نيتي في الحياه حاجتين ان انا اتجوز ويكون عندي عيال انا طيب في حاجه اتحققت؟ قالت اه الحمد لله اول امنيه ربنا حققها لي ان انا جبت عيال الامنيه الثانيه ان شاء الله ربنا يسهل ان انا اتجوز عشان تعرف النعمه اللي انت فيها عشان تعرف نعمه الحلال وتلتزم بيه ونعمه الحرام فتبعد تعمل نعمه معرفه الحرام فتتجنبه هنرجع بقى للسلسله اللي احنا كنا بنتكلم فيها اصلا اللي هي سلسله سلوك المسلم الملتزم. آه احنا وصلنا لغايه اخر موضوع كان سلوك المسلم الملتزم في بيته. او كيف يكون البيت مسلم مش كده؟ وقلنا احنا جايبينها من الاول خالص ملتزم مع الله مع الاب والام مع الاهل الاقارب ومع النفس وفي المواصلات وفي الافراح وفي الاحزان وفي الزيارات ومع الزوجه وكطالب وكموظف وكحرفي وكخطيب وككتابه واخر حاجه بقى اتكلمنا عنها ايه؟ في البيت. النهارده بقى نمسكوا خمس تجار شويه ونتكلموا عنهم. يسلك المسلم الملتزم كتاجر او سلوك التاجر المسلم اخلاق التاجر المسلم تفتكر تكون ايه؟ لما رجعنا المرأة اولا كل تاجر دي دي ملاك برضه لان زي ما قلنا قبل كده ان ربنا هو اللي بيوفقنا لاختيار المهنه او الحرفه اللي بنرتزق منها احنا كلنا ولاد تسعه والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، اه ده خدش هذا، ده ما خدش. ده بيشتغل في التجاره، ده حرفي، ده كذا، كما في سوره الزخرف هم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليه؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. يعني انا اشتغل عندك وانت تشتغل عندي، انا احتاج لك وانت تحتاجني، وهي ماشيه زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ربنا بيرزقنا من بعض فربنا اكرمك مثلا وبدات تعترف مهنه التجاره تبقى تاجر يعني يعمل تجيب بضايع وتتاجر فيه دي مهنه طيبه ومهنه كويسه وتبعت عشرة ربح في التجاره ايه لكن تفتكر ايه بنوكك بقى؟ ايه اخلاقك كتاجر؟ اصل في ناس تقول لك لا ايه اللي دخل الدين في الموضوع ده؟ انا بفندق ابن حلال اه لكن التجاره شطاره وتصرف زي ما انت عايز لا اتصرف في اطار الاسلام وفي حدود دينك. فلو قسمنا الموضوع ثلاث اقسام هنقول يا ترى سلوك المسلم الملتزم كتاجر ها في البضاعه اللي بيتاجر فيها تكون ايه؟ اثنين مع الناس يكون ازاي؟ ثلاثة مع نفسه هو مع نفسه حاله مع نفسه هو يكون ازاي؟ دول الثلاثة اللي هنتكلم فيه يعني سلوك المسلم المسافر كتاجر أو سلوك التاجر المسلم هنتكلم في ثلاث حاجات في البضاعة ومع الناس ومع نفسه ناخد أول حاجة اللي هي إيه؟ البضاعة سلوك المسلم الملتزم كتاجر بالنسبة للبضاعة تفتكر تكون ايه؟ رقم واحد انها تكون بضاعة حلال يعني اللي بيتاجر يتاجر في ايه؟ في الحلال ما يتاجرش في الحرام ما يتاجرش في الحرام زي ايه طيب الحرام؟ بسرعة يعني طبعا كتاجر ما يتاجرش في خمرة ولا بيرة ولا يبيع تماثيل طب افرض مع عيال نعم عيال صغيرة لا يبيعها اللي بيجيبها فيهاش حرج وكنا اتكلمنا في دروس النص ملتزم في بيته قلنا ممكن يكون عندك تماثيل عيال صغيره عيال عروسه للبنت تلعب بيها حصان ولا يلعب بيه بتاع تمثال اهو ده ما فيش حرج لانه يعتبر آه، لعب اطفال ودي مصرح بيها الوحيد اللي امنها تقريبا خد التحدي الاندلس لكن جمهور العلماء على انها جايه لكن انت ما تبيعش تماثيل كبيره حاجات للكبار لا للعيال ماشي لكن الكبار لا ما تبيعش خمره ما تبيعش بيره ما تبيعش ادوات التملص للمراه عشان ما تساعدهاش على ان هي تحقق حواجبها وتحققهم والعياذ بالله ما تبيعش ملابس قصيره آه للخروج بره لكن جوه البيت بيع المراه تلبس اللي انا عايزه لكن ما تساعدهاش على انها تطلع بيها ايه؟ بره كل ده يعتبر حرام والتجاره في الحاجات دي حرام وما دام قلنا حرام يبقى ما فيش يعني ما فيش داعي نكمل مع التاجر اللي بيتاجر في الحرام هنقول له ايه؟ هنقول له ايه بعد كده؟ كل الكلام اللي جاي ده ملوش لازمه بالنسبه له لانه والعياذ بالله بيتاجر في ايه؟ في الحرام انما المسلم ما بيتاجرش الا في الحلال لان الله عز وجل قال في سوره البقره واحل الله البيع وحرم الربا واحل الله البيع عنه البيع اللي مش في الحرام البيع اللي مش في الحرام وقال عز وجل ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراب منكم التمثال يعني ايه؟ يعني تتاجر اه تجاره حلال والاصل فيها كده لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث رواه الترمذي لن تزول قدم عبد مش هتتحرك رجليك في الاخره حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله فلوس من أين اكتسبه وفيما أنفقه جبت فلوسك من حلال ولا من حرام مم. وأنفقتها بحلال ولا حرام هذه العبرة أيوة أنت جايبها من حلال فايدتها حلال ولا حرام طب واحد جاب من حرام ويبدأ حلال ينفع؟ لا ان الله طيب لا يقبل الا طيبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لازم تكون بتتاجر في حاجه ايه؟ في حاجه حلال والنبي صلى الله عليه وسلم وده حديث رواه الامام البخاري ومسلم يقول ان الله حرم بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام ان الله حرم شوف محرم اهو انتهى ما تتاجرش فيها ان الله حرم بيع الخمر والميته والخنزير والأصنام وكما نعلم جميعا كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به ونذكر الزوجات برضه الأخت المسلمة تعرف الزوج بيتاجر في إيه وتقول له كده كل يوم تفكريه يا هذا اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من حلال فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على النار يوم القيامة لأن النهارده الحرام بيكسب بس بيكسب إيه؟ ده بيكسب فلوس بيكسب سيئات وربنا ما بيباركش فيه والله ولذلك لو في محل بيبيع خمره او بيبيع بيره اوعى تشتري من عنده جبنه حتى ولا حته حلاوه ما تنفعوش ما تنفعوش عشان ما تشجعوش على الضغط اللي هو فيه وحتى بعد ما تدخل تلاقي كده وما استغفر الله كتير يا رب ايه الراجل اللي عنده ده؟ ده بيبيع بيره استغفر الله العظيم اعوذ بالله الشيطان الرجيم سيبه وقف على لبشه لبشه اعمل له كلام كده لبشه عشان يحس ما في ناس ما بتحبش يبقى نمره واحد التعامل في ايه؟ في الحلال ده من حيث البضاعه اثنين تكون البضاعه جيده عايزين التاجر المسلم يبقى لنا الحاجه النظيفه الحاجه الحلوه واحد يقول الله طب ما في سكن دهان مش سكن دهان مش سكن دهان بقى على ايه؟ ده بقى ثانيه ماشي دي ده بقى ثانيه لو عايز بس لازم وضروري وحتما تقول انها درجه ثانيه تقول انها درجه ثانيه توضح كده عشان اللي يجي يشتري من عندك يفهم عشان تبقى حد رخيص طبعا رجع تاني رخيص ما رجع تاني رخيص يقول لك الله صور الراجل الرخيص وبيع رخيص وبعدين نكتشف ان هو بيبيع درجه ايه؟ درجه خريصه فانا عايز حاجه درجه اولى يعني حاجه مش ليا انا لكن رايحه الناس مثلا او انا عايز حاجه درجه اولى بحب درجه يعني لكن الافضل ان الانسان المسلم او تاجر المسلم تبقى بضاعته دايما بضاعه ايه؟ بضاعه طيبه، بضاعه كويسه، بضاعه فيها جوده، بضاعه محترمه، عشان انت عارف النهارده التاجر اللي بضاعته كويسه بيكسب السوق، والناس بتدور عليه. الناس بتدور تقول لك ده حاجته ايه؟ حاجته كويسه، شوف والله تبارك وتعالى وضح لنا ذلك او امرنا بذلك. قال في سوره البقره يا ايها الناس كل مما في الارض حلالا آه. طيبا طيبا كل من طيبات ما رزقناكم طيبات طيبات مش اي حاجه مش اي حاجه التعامل في الطيبات وتكون البضاعه ايه؟ جيده عايزين بضاعه المسلم طيبه وجيده بحيث يشتهر على مستوى الناس سبحان الله انت تعرف ان في ناس قاعد فيها من بلاد يجي من بلد بعيده مش مش مش من بلدنا مثلا لواحد معين ليه؟ يقول لك اصل بضاعته زيت آه، سوق زايح يعني مشهوره معروفه ان الراجل ده بضاعته ايه؟ نظيفه طيبه عايزين الاخ المسلم التاجر يبقى كده علشان الناس كلها ايه؟ مش يعني من كان هدف ان هو الناس هتشتري منه كده لكن عشان مظهره علشان سلوكه كمسلم علشان الاسلام اللي هو بيعبر عنه في صورة ايه؟ في صورة بضاعته ثم الناس دايما تذكر المسلم بالخير مش انا في ثاني يوم تعالى نشوف ده راجل مسلم بتاعته حاجه حتى منظرها مش عارف ايه ولا شكلها ايه لا يا اخي يا مسلم يا تاجر يا مسلم اتق الله يبقى نمرة واحد التعامل في الحلال اثنين الجودة ثلاثة عدم الاحتكار يعني ايه عدم الاحتكار؟ يعني ما احتكرش يعني ايه الاحتكار؟ الاحتكار ان انا اجي ان انا اجي كتاجر وحاسس ان الناس محتاجه للسلعه دي قوم اعمل ايه؟ اخزنها ها وبعدين اروح شاري كل اللي في السوق ومخليه عندي كل اللي هيدور مش هيلاقي البضاعه الا عندي مين؟ عندي انا اللي مخزنها او اللي محتكرها ان انا اتعامل في الصنف ده بس وغيري لا عشان الناس كلها تبقى محتاجه مين؟ ليا انا وانا بس ما انت مش هتلاقيها عند غيري في الحاله دي بيعمل ايه بقى؟ بيروح رافع سعرها زي ما هو عايز واحنا مضطرين ان احنا ايه؟ هنبقى لان ما فيش غيره لو كان واحد غيره كان هيعملوا منافسه الاثنين لكن ده اصبح هنا ايه؟ محتكر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر حكرا يعني احتكار اللي هو ليه السلعه بس لوحده مفيش حد تاني معاه يريد ان يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ فهو خاطئ من احتكر حكرا يريد ان يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ والنبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم يقول لا يحتكر الا خاطئ يعني ما يحتكرش بضاعه الا خاطئ فهذا امر المفروض ان التاجر المسلم يتنزه عنه ما يعملوش لان لابد من السوق يكون فيه ايه؟ منافسه لان المنافسه لصالح مين؟ لصالح المستهلك لما يبقى اثنين اثنين بيتعاملوا في البضاعه دي احنا هنشتري من عند مين؟ من عند اللي هو الارخص اللي هيدخلها رخيص فالاثنين ده هيبقى ينزل وده هينزل عشان يكسب السوق مين اللي كسبان؟ احنا ايه يا مستهلكين لكن لو احتكر هيبقى خاطئ لانه في الحاله دي هيغني زي ما هو عايز يبقى ثلاثه عدم الاحتكار دي لا اربعه عدم البيع على بيع الاخ دي مهمه جدا ازاي؟ يعني انت كتاجر انت كتاجر رايح تشتري مثلا انت تاجر قطاعي مثلا يعني رايح تشتري من تاجر جمله تاجر الجملة باع لواحد تاني البضاعة فأنت تقول له إيه؟ أنت بعت له بكام؟ هقول لك بعت له بخمسة، هاخدها أنا منك بستة. اديها أنا بستة سيبك منه. سيبك منه، لا دي حرام. حرام. والتاجر المسلم ما يبيعش على بيعة أخيه. لا لا هو اشترى خلاص انتهى. زي إيه؟ زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في صحيح البخاري ومسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض لا يبع بعضكم على بيع بعض والحديث الصحابي برضه لا يخطب احدكم على خطبة اخيه ولا يدع احدكم على بيع بعض الا ان ياذن له او يدع يعني ايه؟ يعني انت رايح تخطب واحده خطبتها مفيش عقد شرعي بينك وبينها ما يجيش واحد ثاني يروح خطبها لا امال اعمل ايه؟ استنى شوف الخطيب الاولاني يا اما يسيبها تروح انت تخطبها يا اما هو يقول لك انا اذنت ليك يا اخي انك تتقدم لخدمتك وانا خلاص مش عايز الموضوع ده لكن تخطب على خدمه الاخ حرام وتبيع على بيع الاخ يبقى حرام ومش من الفلوس مثل من كان شعير كتاجر صح قريب؟ أربعة خمسة عدم النجش كل ده في البضاعة ليه؟ إيه النجش؟ اللي هو المزاد المزاد بس بالكذب ازاي؟ ما هو يجي ساعات مثلا ايه؟ انا كراجل تاجر عايز ابيع حاجه فعامل ايه؟ عامل مزاد، ايه مزاد؟ يعني هات الت- هات المشترين انت هتشتري ها يلا اللي يجيب لي اغلى سعر انا ابيع بيه وانا كسبان المفروض يكون ايه؟ يكون مزاد بحقه حقيقي لان لو في نجش يبقى حرام، ايه النجش بقى؟ ان انا اروح بس يلا انا عايز اشتري كوبايه ها انت كنت 10 اروح على غالب بتاع عمل يقول لي 12 واحد راح قايل 13 لسه عايز انا ازود اروح غالب بتاع 15 هو مش هشتري هو مش هشتري وحتى لو حطيتها له بعد ما الراجل يخلص ايه هيجيبها لي تاني هو تبع التاجر ما بيشتريش ده اللي اسمه النجش وده اللي حرام ولو عمل التاجر كده فتاجر غشاش كذاب مخادع حرام النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم بيقول ولا تناجشوا انما احنا ممكن نتنافس اه تحط يعني انت عايز دي انا ب 10 انا كنا ب 11 طب انت 11 وربع 11 وربع لا انا يكسب طب ب 12 طب ب 15 لا لا ما تجيش عندي ب 15 عايز ب 15 خدها انت بقى يبقى ده مفيش نجش انما لو باتفاق مع البائع يبقى ايه؟ يبقى نجش وده محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا ده في البخاري ومسلم وفي صحيح البخاري ومسلم ثاني عن سيدنا ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش نهى النبي عليه الصلاه والسلام ان يكون في نجش اللي هو ايه؟ اللي بيمثلهم جنو الايه؟ السعر وهم مش هيشتروا واضح النجش ادي رقم خمسه كل ده لسه في البضاعه سته الستة دي مهمة جدا الحقيقة. تفتكر سلوك المسلم الملتزم في ضعفه يكون ايه؟ الميزان طبعا. الميزان أو المكيال اللي بيشيل بيه، يعني اللبن النهارده بيتحط بمكيال. يجي يعمل لك كوس كده يبقى كده كيلو. لكن ده في مكيال، لكن الوزن تحط على الميزان فيبدو الوزن اللي انت عايزه. والحقيقة الواحد يبقى يعني حاجة غريبة جدا، بلادنا هنا متخلفة جدا في حكاية الميزان. في البلاد بره بقى مفيش حكايه الايه كفتين دول و10 كيلو وحط الكيلو وكفه وطبه مفيش كلام من ده بتاع كده قدامك طويل وفي كفه من فوق كده حط اللي انت عايزه عليه في شاشه صغيره كده على الجنب تديك الارقام كيلو وربع كيلو 350 جرام كيلو 450 200 جرام وتشاور قدامك كده بالايه؟ بالشاشه الصغيره كده بالارقام يعني اللي انت وزنته لغايه دلوقتي تشيل منها تقل تحط تزود مفيش عندك كفت وكفتين وميزانتين دول ولذلك شوف بقى اسلامنا يقول لك كان في ميزان كان في مكيال لازم كتاجر مسلم توفي الميزان المكيال على الناحيه دي اللي احنا عايزينها النهارده وهو يعني اللي بيخم بيخم مين؟ ولا اللي بيسرق بيسرق مين؟ انت تضحك عليا انا حسبي الله ونعم الوكيل لكن انت كتاجر هتروح بين من ربنا هتروح بين من الله اللي حطنا في الميزان على العربيه وايه وقلبه الناحيه الثانيه اللي مش عارف رابط فتله في الميزان ورابطها برجله من تحت وهو واقف يبوس وانت نازل ولذلك انت تلاقي الميزان بيصب اوتوماتيك ايه ده؟ عمال ينزل ويطلع علينا هو فاهم ان هو جدع يقول لك خميته خميته يقول له جايب لك كيس حاطط بتاع كده تحت عشان يسقمه واللي بنه ميه وي وي تضحك على مين؟ وخدتك كسبت ايه يعني؟ كسبت 10 جرام كسبت ربع كيلو هتشيل كل ده على قفاك في الاخره قدام الله عز وجل وانت واقف قدام الله وكله هيجي ياخد حقه كله هيجي ياخد حقه الميزان يا اخوانا الميزان على فكره في بعض الناس يقول لك ايه هو اصل الميزان انهم الاثنين قد بعض صح صح بس هتجيبها ازاي دي؟ ها لا انت كتاجر مسلم ملتزم خلي عندك سماحه خليها تصب خليها تنزل تنزل ايه يعني هتنزل هتنزل ايه يا اخي سبحان الله لحته عنبتين كنايه ها ايه مزايه عشان تت- يعني تت- تت- تصب ايه خسرت ايه يعني سبحان الله ده ربنا عوضها لك في حاجات كتيره على الاقل يطلب من عنك بتوع البناديل بدل ما يجي يرموا لك العربيه كلها باللي عليها ولا يلموا شويه السنابيل قدامهم ما عندهمش رحمه بتشوف منظرهم عامل ازاي بلا رحمه والله هي على ايه لم فما هو ده برضه ايه من اعمالكم وليس عليكم اه فخلي بالك خلي بالك الميزان يا اخوانا ربنا تبارك وتعالى يقول الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان كذلك والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا طغى يعني تجاوز حده عشان كده بيقولوا مره طغى يعني مره طلع على الضفتين الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط بالحق بالعدل ولا تخسروا الميزان شوف شوف دلنا سبحان الله شوف دلنا ده في سوره المطففين وآية اسمها المطففين سوره اسمها المطففين على فكره اول سوره نزلت على النبي اول ما راح المدينه عليه السلام اول ما النبي راح المدينه اول سوره نزلت عليه في المدينه ايه؟ سوره المطففين احفظوا عشان لما يبقى في فرح هنسالكم السؤال ده في جوائز زي ما انتم عارفين ولا نسال احنا اول سوره نزلت على سيدنا عليه السلام هو في المدينه المنوره ويل الهلاك العذاب لمين؟ للمطففين مم. الذين خلي بالك اذا اكتالوا على الناس يستوفون يعني ايه؟ يعني رايح يشتري من عندك يبص للميزان يقول لك لا اديني حقي انا عايز حقي ليه ده لسه خليه صب ها؟ يستوفون يعني ياخد حقه ايه؟ كامل طيب اذا اكتالوا على الناس ها طب واذا كالوهم هو بقى اللي بيمسك جيت انت تشتري من عنده واذا كالوهم بالكيل او وزنوهم بالميزان يخسرون الله طب اشمعنى بقى؟ يعني تاخد حقك على المليم والشعره ولما يجي غيرك تبحثوا حقه؟ لا ده حتى يقال نزل في واحد كان عنده مكيالين مكيال يبيع بيه ومكيال يشتري بيه اللي بيبيع بيه طبعا انت فاهم نظام عامل ازاي؟ واللي بيبيع ايه ايه ياخد منه ياخد بتاع لكن اللي يشتري ليه لا لازم يكون ايه لا زي ما انت بتدور على حق تدور على حق ايه غيرك ويل للمتكبرين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون تفتكر ايه اللي يقلب التاجر هتقعد تقول له التمويل مش ممكن هتقول له بتاع مش عارف البريد الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم ده اللي يخوفهم يوم يقوم الناس لرب العالمين فكل تاجر مسلم يتقي الله في ميزانه ونعلم جميعا ان سيدنا شعيب ربنا بخت الميزان والى مدين اخاهم شعيبا في سوره هود يعني يا قوم اني اراكم بخير ليه حالكم كويس وكويس ليه بتكتفوا الميزان وليه تسرقوا الناس ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين اوفوا الكيل والميزان بالقسط يدعوهم الى الميزان لانه امر خطير لا تبخسوا المكيال والميزان وبعدين واوفوا المكيال والميزان هكذا وفي سورة الأنعام قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وكذا وكذا وكذا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله هات من الأول من الأول آه وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا اذا الميزان يقلل والمكيال والمكيال نتقي الله عشان في اجر هنقف فيه قدام الله عز وجل رقم سبعه كل ده في البضاعه لسه تاجر المسلم يكون ايه؟ يكون سعره سعر عادل يعني ايه سعر عادل؟ يعني سعر يكسب بيه اه شاب تاجر امال يعني لما هيبيع لي زي ما اشترى امال يصرف على بيته ازاي؟ امال يدفع الضريبه ازاي؟ امال يدي النور والميه ازاي؟ امال يدي الفجر ليه؟ مش كده؟ لكن لازم يكون في سعر عادل فيه عدل اكسب اه لكن ما تشبعش ما تنهارش مش كده؟ تيجي ازاي دي؟ واحد يقول لي طب هو مش فيه سعر اصلا المفروض يبيع فيه؟ هو الحقيقه في الاسلام اصلا ما فيش حاجه اسمها سعر. يعني السوق ما دام حر وقايم على الحق والعدل وعدم النجش وعدم كذا وكذا اللي احنا قلناه عدم الاحتكار يبقى مفيش تسعير لكن الدوله المسلمه تتدخل بالتسعير لما يحصل احتكار ها لما تحصل مجاعه هكذا زي ايه؟ الحديث في صحيح البخاري ومسلم عن انس قال انا بحاجه سيدنا النبي عليه السلام غلى سعره على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله سعر لنا سعر لنا يعني اعمل لنا سعر يا رسول الله الاسعار غليت حدد بقى قول كل تاجر المفروض يبيع الحاجه دي بقد كده يوم سيدنا عليه السلام يقول ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر لا ما سعرلكوش انا ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق يا سبحان الله كنت مش عايز اسعر ليه؟ بيقول لهم صلى الله عليه وسلم واني لارجو ان القى ربي القى ربي في الاخره يعني وليس احد منكم يطلبني بمظلمه يطالبني بمظلمه في دم ولا مال يعني خايف اظلم واحد فيكم يجي في الاخره قدام الله ويطالبني يقول لي هات حقي بقى يا رسول الله انت سعرتني السعر دي قد كده وانا كنت بكسر فيها وهي تجيب اكتر من كده طب معنى كده ان مفيش سعر محدد؟ لا مفيش سعر امال السوق يكسب كده اه طالما في ايه؟ طالما في منافسه وطالما طالما في صدق وفي امانه لكن في احتكار في نجش في كذب في مجاعه تتدخل الدوله المسلمه وتحط السعر للايه؟ للحرب. يبقى طيب ما دام انت كتاجر مسلم بقى لو العمليه مش سابقه قدامك يبقى المفروض ايه؟ تخليك حنين العمليه شويه في موضوع الايه؟ السعر خاصه في عهد الرخاء اللي احنا فيه مش كده؟ يعني هنلاقيها منين ولا منين؟ اكسب اه ما بقولكش لا لكن اكسب بحنيه اكسب بحنيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرحماء يرحمهم الرحمن يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء يبقى التاجر يكون عنده رحمه في تحديد السعر اخر حاجه رقم ثمانيه بالنسبه للبضاعه كتاجر مسلم المواعيد يا اخوانا مواعيد انا اتفقت معاك وهاخد منك البضاعه وسبت لك عربون هاخد امتى؟ تعال خد البضاعه بكره يبقى بكره ونرجع بقى لسلوك المسلم الملتزم كحرفي قلت لك ما تديش ميعاد الا بعدين قدام يعني هتيجي انت مثلا بتقول له ايه؟ هتخلص انت الموضوع ده يوم الاثنين ما تقولوش تعالى خد يوم الاثنين قول له تعالى خد يوم الاربعاء عشان يبقى قدامك يومين البضاعه اتاخرت النور اتقطع حصلت عندكم حاله وفاه رحت تعزي حصل اي حاجه او عندك 48 ساعه تقدر ايه؟ تتصرف انما قلت لي تعالى في اليوم الفلاني لابد ان تفي بميعادك والا تبقى اخلفت الميعاد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كنا فيه أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة من النفاق منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إيه هم وإذا وعد أخلف المواعيد المواعيد يا إخوانا وإذا وعد أخلف لا اوعى ولا تبقى فيك صفة من صفات المنافقين تدي ميعاد اضبط في الميعاد يعني كده استناك وخصوصا في البضائع لانه بيبقى جايب عربيه عشان يحمل عليها بيكون هو اتفق مع ناس عيدانهم تقوم تعمل انت معاه كده؟ لا والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم يقول عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنه وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله ايه؟ صديقا كل ده كان في الايه؟ في البضاعه في البضاعه كتاجر مسلم فبضاعته يكون ايه؟ نقول لهم تاني بسرعه كده انه تكتب الحلال ويكون بضاعه فيها جوده وما يحتكرش وما يبيعش على بيع الاخر وما يكونش فيه نجش ويكون ميزانه كويس وسعره معقول ومواعيده منضبطه. طب نمره اثنين كتاجر مسلم مش في بضاعه بقى ها مع الناس تفتكر يكون حالك ايه مع الناس؟ كتاجر مسلم تفرق عن غيرك من التجار اللي مش ملتزمين بالاسلام. نمره واحد السماحه في البيع السماحه تكون سمح النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري رحم الله يعني ربنا يرحمه يغفر له ويسامحه ويدخله الجنه رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا قضى واذا اقتضى يعني لما يسلم او ياخد فلوس او لما يبيع او يشتري ايه السماحه يعني؟ يبقى وشك مشوش كده كتاجر مسلم حتى على الاقل اللي داخل انت عارف يبقى شايف الاسعار فمكسر لما الاقي صورتك انت كتاجر كده مسلم بشوش هيفك تكشيرك هيقول عليهم خفف على الناس الغلابه اللي داخله زي ما انت عارف الاسعار النهارده عامله ازاي كانت الاسعار زمان برقم ولما تزيد قوي تبقى رقمين النهارده الاسعار ثلاث ارقام ثلاث ارقام بتشوف الاسعار فلما الواحد يبقى شايف الرقم كده صعب قوي لما تخش يلاقي تاجر المسلم بشوش ينسى الارقام ونطلع اللي في جيبه كله ونقول عادي مش فارق. هتحس كده بالايه؟ والسماحه كمان في ايه؟ زي ما قلت في الميزان في الميزان يعني ساعات الواحد يبقى يعني بيشتري حاجه وتلاقي مثلا البياع ايه؟ بيبيع لك عنب مثلا ومش بتاع حته عنبايه على صغير في خمس ست علبات حبات يا سلام يعني في سماحه في البيع يعني ماشي فيه مش مشكله يعني سبحان الله ايامنا ايام زمان ايام جدي وجدك فاكر اللي كان يشتري يقول له طب هات فول بيع مش عارف كان يشتري وهو مشتري حاجه ثانيه يعني مثلا يشتري شرب مش عارف بلح ولا بتاع طب هات فول فوق البيع هات مش عارف بتاع ده شرب مزوجه يعني المثال يقول لك خد يا سيدي ماشي يعني مسامح يعني مش في سماحه كده مفيش بقى ايه النشفات ده والملايين ومن الناس ايه دي ايه دي مش كده مش مش ولا مش الكلام ده بيحصل فلازم يكون في سماحه في البيع والشراء كده عشان يقول تبسمك في وجه اخيك صدقه تاجر لما تبتسم في وش الراجل حتى كده صدقه تاخد صدقه ياخد تاخد ثواب ويبقى بيعتك حلوه كده ان شاء الله وكل راجل كده انت بتبيع اللي بيشتري منك خد ان شاء الله ربنا يبارك لك ربنا ان شاء الله يجعلها كده يعني مقبوله وخير وبركه عليك وبتاع الف هلا وشبه سيدي بتاع. كلام حلو كده تحس فيه السماحه يعني يبقى مع الناس بالسماحه اثنين للامانه للامانه اه يا ليت يا ليت النهارده تجارب وامناء الامانه ليك حاجات كتير لو انا مثلا اعطيتك 10 جنيه مش واخد بالي بقول لك انا اعطيتك خمسه تقول لا انت اعطيني 10 انا واخد منك 10 ده امانه ربنا بالامانه برضه البضاعه دي درجه ثانيه خلي بالك بالامانه البضاعه دي متخزنه بقى لها ثلاث شهور عندي بقى لها ثلاث شهور بالامانه اه وعايز تاخد بعد كده خد انت حر ازاي؟ لان الله يقول في سوره الاحزاب انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الايه؟ الانسان انه كان ظلوما جهولا في سوره النساء ربنا يقول ان الله يامركم بالامر ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اد الامانه لمن ائتمنك ولا تخن من خانك ادي الامانه لمن ائتمنك فانا النهارده جاي اشتري من عندك ما اعرفش انت تديني حاجه مقفوله ما اعرفش دي ايه بقى لها قد ايه عنك هل هي من نوع كويس ولا لا سعرها كان أت اصلا بكام ما اعرفش كل ده لازم تكون امين في البضاعه وفي السعر وفي الصدق دي الامانه كلها مع الناس يبقى نمره واحد السماحه اثنين مع الناس كل ده الامانه ثلاثه الصدق الصدق يعني ايه الصدق؟ يعني تصدق انا بقول لك آه دي من النوع اللي كذا تقول لي اه او لا ان شاء الله ما تشتري من عندك يعني ساعات والله اخش عند اخوه انا ربنا يكرمهم يا رب فاقول له اديني حاجه فلانيه يقوم يقول لي بلاش لا ما تاخدش منها اقول سبحان الله مع انه المفروض يبيع لكن لا يقول لي لا ومع ذلك بقول كده برضه ليه؟ عشان انا صادق البضاعه دي انا اتخمنت فيها يبقى انا اتحملها انا يا اما هبيعها بربع ثمنها بنص ثمنها واللي ياخدها يبقى عارف كده مش هقول انا خميت فيها بقى انا اخم غيري لا لا تبقى خيانه وهنتكلم لكن بقول بالصدق الاول لان الله تبارك وتعالى يقول في سوره التوبه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ولسه بقول لك سيدنا النبي عليه بيقول عليكم بالصدق في صحيح البخاري ومسلم لان الصدق يهدي الى البر والبر يهدي والبر يهدي الى الجنه وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله ايه؟ صدق طب العكس ايه؟ الكذب تصور لو تاجر كذاب يبقى يقول النبي صلى الله عليه وسلم واياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي للنار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله ايه؟ كذابا والعياذ بالله والعلم في الدنيا قبل الاخره الناس لو عرفت ان ده تاجر كذاب كله بيقول لبعض الا ما تقدرش من عنه ده كذاب قال الحاجه دي كذا وطلعت كذا صدقوش ده من نوع الكذاب وهكذا والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول البيعان بالخيار يعني احنا حرين احنا الاثنين انت عرض عليا دي بسعر وانا حر اشتري او لا ما لم يتفرقا لكن لو انا قلت لك موافق وعطيتك ومشيت يبقى خلاص ما لم يتفرقا فان صدقا الاثنين وبينا بينوا البضاعة كان فيها ايه؟ بورك لهما في بيعهما طب والتاني وإن كذبا وكتما كذبوا على بعض وكتموا العلم في البضاعة فعسى أن يربح ربحا وممكن يكسب ويمحق الله بركة بيعهما والعياذ بالله ربنا يمحق البركة بتاعت البيع دي فخلي بالك أربعة إيه تاني بعد السماحة والأمانة والصدق عدم الغش عدم الغش ما تغشش ما تجيش تحط على النار المية خايف ده ناقصين ما تجيش تغش البتاع ده ال- ال- ال- القشطة وتحط عليها بودرة أو ساعات يحط بتاع دقيق تيجي ما تغشش تيجي على الجبنة وتروح مش عارف من- منمطها مية عشان الورقة تنزل في غش كتير في حياتنا والعياذ بالله ده الأحدث حاجة في الغش إيه؟ هو ال- الغش القديم ازاي؟ ان يجي الصبح وينقي اللي على وش السبته ويحطه فين؟ يحطه على الترابيزه من الطرف يعمل بيه هرم كده عشان انت هتبص على كده وكل اللي فقع عشان معدي ال 500 هنا تيجي انت تبص من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله واخد بالك وفي حاجات لك هنا بتحدث بدء عشان ما تجيش من الناحيه دي كده ها خاصة انت على بره اه يا ده حاجة حلوة والله رخيص هات هات هات ثلاثة أربعة خمسة ستة شوف يا غالي جايبها لك من هنا دي طب واللي بره ما كام واحدة ما كل كام واحدة من دول بتديني واحدة من ايه؟ من اه واحدة دي ولا عيب دي طريقة قديمة دي طريقة قديمة من بره من بره من بره من بره من بره دي الطريقة الحديثة بقى بتغش ازاي بقى؟ لا العربية قدامك اهي على عينك يا تاجر امم امال هيغش ازاي؟ يجيب العنب الحصرم والاخضر يحط كوام كوام كوام كوام كوام وعلى الكوم من فوق حته عنقود اصفر من فوق لا لا اللي تحت دلوقتي ولا تحت ما الله الله ده اللي يعلم الله اللي جوه عجبك هو يا فندم الله يقول لك انا بص انا عامل هرم ولا عامل بتاع ده اهو هرم ابو الجوه مفيش اهو على عينك ها هتقول له هات 2 كيلو روح ماسك الكوم كله بالايه؟ تكفيك انت شايف الكون من بره تمام تروح البيت عبال ما توصل تشوف العنب هيبقى ايه؟ عمال ان يكون العنب بقى. هو بس لسه على شكل اللي ايه؟ اللي من فوق العنقود الاولاني ده اللي هو فوق ده اللي هو ايه؟ مغطي نازل على ايده كده ايه؟ ساتر اللي تحتيه اه يعني لو شلت العنقود اللي فوق الاصفر ده وبص اللي تحت كده هو يقول لك خلاص اي كوم قول لي انت اي كوم عايز الكوم كلها عشان لك العربيه وصلان انما اللي تحت الكوم ده ايه حرام حرام ده غش غش زي سيدنا عليه السلام مره في السوق حديث صحيح مسلم على سر الطعام راجل عامل طعام بس من فوق حاجه ما شاء الله شوف سيدنا النبي ذكي جدا عليه الصلاه والسلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا رب راح ضرب ايده في الطعام من جوه راحت ايده ايه اتبلت طلع ايده مبلوله قال ما هذا يا صاحب الصبر ايه ده؟ قالوا هذا ده بلل يا رسول الله اصابته السماء هعمل ايه؟ اه والله الدنيا ساكت وانا لسه بنزل المطر كل من عند الله يا رسول الله كل من عند الله هو الله اللي نزل المطر هو الله اللي نزل ايه في المطر ايوه صح والمطر نزل اه لكن هل جعلت من خلق الطعام ليراه الناس وتقول لهم برضه كده ان ده ربنا اللي نزله انا مالي بس الخليل فين؟ فوق من غش فليس منا اي ليس على نهجنا ليس على هدينا ليس على سنتنا وفي حديث اخر رواه النبي صلى الله عليه وسلم حديث جميل الحقيقه يقول لا يحل لمسلم لا يحل ده ايه؟ يبقى معناها العكس حرام يعني لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عن فيه عن في معيوب يعني الا بينه له الا بينه له لازم تقول له عليه خد بعينه ماشي لكن لازم توضح له في حته بقى طبعا كنا لازم نتعرض ليها ما دام بنتكلم عن البيع وعن التكرار اللي هي مع الناس يعني البيع بالتقسيط البيع بالتقسيط يعني مثلا انا راجل بياع جايب الكوبايه دي ب 10 سال هكسب فيها قرشين سال هبيعها هشتريها هبيعها لك ب 12 قرش يبقى انا كسبت ايه؟ قرشين سال طب والله القرش ال 12 قرش دول مش هتديهم لي على طول هتديهم لي كل شهر قرشين سال يعني هتديهم لي بالايه؟ هقول لك لا ما دام هتديهم لي بالتقسيط يبقى البيعه ب 15 مش ب 12 ايه هنا لقيت سعر دلوقتي ايه دول؟ عبال ما استنى عليك تجيب لي فلوسي، هل ده ربا؟ لا. لا مش ربا، واللي قال كده مين؟ أولا الأحناف والشافعية وجمهور العلماء. جمهور العلماء وأبو حنيفة والشافعي قالوا ده مش ربا، جائز، أصل الناس بعض الناس قالوا إيه؟ قالوا الله طب ما الثلاثة ساعة دول مقابل وأنا بعصف لك الفلوس زي الربا، طب ما هو الربا ده جاب لك 10 ساعات بتديهم لي 15 قرش. قالوا لا لان ربنا قال في سوره البقره ايه؟ الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا ها، انما البيع مثل الربا وده زي ده واحل الله البيع وحرم الربا ده اسمه بيع ده انا ببيع لك بضاعه انما الربا بدي لك فلوس البضاعه يعني انا تاجر انما الربا يعني انا مرابي ده غير ده واحل الله البيع وحرم الربا يبقى جائز ما فيهوش اي حاجه جمهور العلماء والامام ابو حنيفه والشافعي قالوا ان ده يعتبر بيع بالاجل وتاخد بزياده ما فيهاش حاجه. طيب مع الناس تاني ايه كتاجر مسلم الدعوه الى الله ما انساش ان انا مسلم وانا تاجر فادعو الناس الى الله الدعوه الى الله خلي بالك بقى مع التاجر نمره واحد دعوة عملية، اثنين دعوة قولية، ازاي؟ اصل انت كتاجر ما عندكش وقت بقى، تقعد تمسح كل واحد داخل يشتري منك وطالع مش كده؟ لتكن الدعوة إلى الله كتاجر عن طريق الإيه؟ العمل. عملك، أسلوبك، سلوكك مع الناس في حد ذاته دعوة إلى الله. وما انتشر الإسلام في أواسط أفريقيا وأفريقيا إلا بإيه؟ بالتجارة. بالتجارة. اللي دخلوا في دين الله أفواجا في أفريقيا كلهم كانوا عن طريق الإيه؟ التجارة. الناس ما يعرفوش حاجه عن الاسلام لكن يعرف ان هو تاجر مسلم يجي يشتري من عنده يقول لا خلي بالك البضاعه دي مش قد كده لا دي درجه ثانيه لا دي انا اكتب فيها قد كده بس طب هنحالك تعالى خدها بكره يجي بكره السعر يزيد يقول له زي ما بعت لك بامبارح ما زودش عليك هلا مين اللي يخليك تبقى كده؟ ليه بتعمل كده؟ يقول له ديني بيقول لي كده دينك ايه؟ الاسلام يدرس الاسلام او يقرا في الاسلام او يبحث عن الاسلام فيهديه الله فيهديه الله تبارك وتعالى الى الاسلام كان عن طريق ايه؟ التجارة العمل نفسه العمل نفسه وهكذا دي الدعوة إلى الله أخيرا أيها الأحباب سلوك المسلم الملتزم مع نفسه هو يعني احنا قلنا البضاعة ومع الناس مع النفس ازاي يعني السماحة والأمانة والصدق وعدم الغش والدعوة إلى الله وبعدين البيع بالأجل قلنا حكمه طب مع نفسه هو بقى دي أخيرا يعني التاجر المسلم مع نفسه بقى احنا اتكلمنا عن البضاعة ومع الناس طب مع نفسه هو يكون اخلاقه ازاي بقى؟ نمره واحد انه يختار اسم جميل للمحل بتاعه. يختار اسم جميل ويا ريت يكون اسم اسلامي يعني دي حاجه اسلاميه. يعني مثلا من محلات اليرموك. الناس تسال ايه اليرموك دي؟ ويعرفوا انها معركه حربيه هنتكلم عنها. القادسيه نهاون في الصين مثلا يعني آه، محل يد المدينه المنوره ها الحجاز الحرم كلام زي ده كلام جميل حتى حاجات تشرح الصدر وانت داخل ما يجيش واحد يخش منها محل محلات خيشه بيعمل مفيش الا خيشه يا راجل انت ها؟ اه واحد كده محل العجل العجل واحنا نشتري ايه من جوه؟ اعمل ده كلام برضه يا راجل شوف لك بتاع ده اسم يكون معقول وخلي بالك بقى مش من سلوك المسلم الملتزم كتاجر انه يتاجر بالايات لا حرام حرام يعني ما يجيش مثلا واحد تاجر ايه تاجر ايه انت؟ بتاجر في الساعات يروح جاي يعمل لنا زكاة على الغربة يقول لك ان الله عنده علم الساعة طب هي الساعة يعني الساعة اللي انت بتتاجر فيها؟ ساعتي معناها الساعة يعني القيامة مش كده؟ حرام كده لا ما يجيش واحد بتاع عصير قصب ويكتب لنا وسقاهم ربهم شرابا طب هو ده شراب الطهور؟ الزعزيع اللي انت بتهزرها دي؟ هو ده شراب الطهور؟ ده ده شراب الجنة ده بالله عليك ها؟ لا يا اخي اتق الله لا ما تجيش تاخد الايات القرانيه واحد خياط يجيب لنا نحن نقص وربنا ما قص كده نحن نقص طب هو نحن نقص يعني نقص يقص ولا نقص من القصص يعني حرام كده لا ده كل ده كلام المفروض ما يبقاش من سلوك التاجر المسلم ما يحطش ايات يتاجر بيها لا وهكذا يختار اسم طيب طبعا اهم شيء مع النفس كتاجر مسلم يكون ايه؟ ها؟ صلاه المحافظة على الصلاة كتاجر مسلم بالذات ليه؟ لأن وقته بفلوس وقته بفلوس وقت تاجر يعني بيكسب يعني كل واحد يخش يطلع بيكسبه طب يجي معاه الصلاة الله أكبر منكم الكبار تاخذ الفلوس ها؟ حي على الصلاة حي على فلاح دي اللي فيها الفلاح المفروض ايه؟ يقول حاضر يا رب مش يقول بقى لا يا عم هتلاقيش اولى على ربع ساعه حصل لي فيهم كنت كسبت لي جزء نهايه طب وبعدين هتكسب جزء الاخر تمضي بدون صدقك طب افرض ربنا رزقك بقى باسهام وانت واقف هتعمل ايه؟ اصل اللي يجيبك يقول لك ما بعرف انا بتاجر ومن زمان لك طالعه عارف المحل ليه عشان اصلي طب شويه ميه في بطنك والله العظيم انا الله كلهم بقى اطلع بره من الحمل ليه؟ ما انت هتبقى كده ما لازم يخش الدور احنا نجيب حد يوقفه يا اما هيقفل ويقف الدور طب تروح اولى بقى للناس ولا المرة على الاقل ربنا يديك عنك المرة مش كده؟ ها؟ يبقى الصلاة ربنا في سورة النساء يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقت- محددة بمواقيت إيه لما تروح تجمع الصلاة كلها بالليل كسبت إيه؟ وخدت إيه؟ ما ربنا يقول في سورة على رب من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز هو ده الفوز لما تقول لي كسبت النهارده قد كده طب وبعدين؟ إيه يعني؟ ها وعلى حساب إيه؟ فالصلاة يا إخوانا في سورة البقرة يقول ربنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وصوت المنافقون الآية بقى سبحان الله شوف ما كنت الإيه؟ المنافقون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الإيه؟ الخاسرون الله الله طب لو ما قالش مثلا فأولئك هم الكاذبون الكافرون أي حد لكن لا قال فأولئك هم الخاسرون خسر خطر جايه في التجاره لان التاجر يقول لك لا انا ما سبت محلي ورحت اصلي اخسر ابدا ابدا ده لو لغيت مالك عن ذكر الله هتخسر ايه لما تكسب الدنيا كلها تخسر نفسك كسبت ايه؟ طب نعمل ايه؟ ايه الحل طيب؟ كم هو الحل؟ ازاي؟ افرض انا تاجر اروح اصلي ازاي؟ اعمل حسابك تيجي وقت الصلاه وتروح قافل المحل يجي يتاكد بقى طب انا حاطط البضائع على الرصيف بره مش شايف ان اشجار الطريق؟ لا مالكش دعوه بتكتم طب ماشي ها برضه هتصلي ازاي اقدر احط الحاجات دي جوه ال- اقدر احط الحاجات دي جوه اللبسه المحل واطلع فيها؟ لا اتصرف هات سند قماش قماش عبك واربطه من فوق ونزله على الشيله المفتوحه واربطه في الارض بت- ب- ب- بوتد كده والله في ارض اعرفها اعمل كده واعرف بضائع غاليه جدا منتجزات وحاجات زي كده واول وقت الطلب قبل الطلب يجي راح فارق البتاعه دي ومنزلها لغايه الارض وحاططها وعمل الايه؟ الانسان في الارض. وتلاقي انت عباره عن بتاع كده متداري مضغط ويروح يصلي ويرجع تاني. الصلاه الصلاه من تركها فقد كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. ثلاثه يحافظ على شعائر الاسلام التاجر المسلم. يعني لو انت بتتاجر في ايه مثلا في مأكولات مأكولات وتتاكل وانت واقف زي مطعم مثلا في رمضان في رمضان ما تفتحش المطعم ما تفتحش مطعمك في رمضان لازم تحترم شعائر الاسلام تبقى قاعد تاكل في الناس وفي صيام وبعدين طب ما في ناس بيفطروا ما يفطروا هم حرين يفطروا بعيد عني لكن مش انا اللي هفطرهم بايدي كمان لما اكون تاجر أع- اراعي شعار ال- شعور المسلمين واراعي مشاعر ديني فما علقش صور عريانه ما علقش صور لعورات مكشوفه سواء رجال او سواء نساء يعني في بعض التجار بيبيعوا ملابس داخليه مثلا للنساء او بيبيعوا مثلا حاجات خاصه بالنساء ما تعلقش صوره واحده شعرها باين او واحده حتى مش عارف احمر ولا واحده لابسه شراب وعامله في رجلها ايه حرام اتقي الله تبارك وتعالى يبقى تحافظ على شعائر الاسلام زي ربنا ما قال في سوره الجمعه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة ارجع تاني فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لكن تبقى شعيرة من شعائر الإسلام مقامة زي صلاة الجمعة مثلا وأنت قاعد تقول لي بديع أربعة سلوك مثل منتج مع نفسه عدم الحلف ودي مهمة جدا. اوعى تحلف في التجارة حتى لو كنت صادق. حتى لو أنت صادق اوعى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلف حديث البخاري ومسلم ممسقة للسلعة ممحقة للكسب يضيع لك سلعتك ويضيع لك مكسبك. فاوعى تحلف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم اياكم وكثره الحلف في البيع فانه ينفق ثم يمحق وفي روايه ينفق ثم يمحق ينفق ثم يمحق يعني ضيع لك بضاعتك وضيع لك البركه بتاعتك ولعلمك اللي بيحلف كذاب والناس بتقول عليه كده اصل يقول لك ايه؟ تعالى خدها ب 10 والله العظيم والله العظيم انا عليها ب 10 يعني انت ليه 10 عند حالك 10 ازاي بقى؟ ها؟ امال بتشتغل ايه انت طب متاكد عينك ازاي؟ كذب طبعا مش كده؟ ما تقلبش حتى لو صادق قول صدق واصل في ناس تغيب بيجي يشتري يقول لك طب انت شايف كام؟ وانت مالك يا اخي؟ ايه اللي شايف كام؟ انت مالك انت؟ خلي اجيبها ببلاش انا بقى على قد كده عاجبك عاجبك مش عاجبك انت حر خلي يكلمك تقول كلمه زي ده زي ده اقول له ان شاء الله يا علي يعني انا كده بمبلغ كده. لا بقى ده صدق صدق انا بكلمك صدق طب مش هصدق ان شاء الله ما عندك انما التاجر اللي يقعد بقى عليا الطلاق بالثلاثه وطلاق من مرات وطلاق ترفعها طلاق بالسلم ايه؟ ايه؟ بتبيع ايه؟ بتبيع طلاق؟ بتبيع طلاق ولا بتبيع بضاعة؟ لا يا اخي اتق الله وربنا في سورة القلم يقول ولا تطع كل حلاف مهين يسير الحلف فنتقي الله في الايه؟ في الحلف كتاجر ما تحلفش. خمسة غض البصر التاجر يغض بصره. واحد يقول ما ايه بقى؟ طب الحبيع لا اقصد ايه؟ اقصد واحدة بتشتري بتشتري وتبيع منك انت كتاجر ماشي يعني هتبص لها اه عايزة ايه؟ عايزة كذا كذا هات لها الحاجة واديها لها. انما بقى اه ده كان فلان وده الحال مين اللي معاك دي؟ بنتي ما شاء الله الكبر يعني هو ما كانش كده احنا بقى تعلمون صحيح لا يا اخي انت مالك انت شغل ايه انت؟ قال ايه البنت كبرت وعمالة بتشويلها وبقت عروسه وانت ايه ده؟ وانت مالك انت مالك فلانه؟ دخل الله خليك في نفسك واحده جايه بتشتري من عندك عايزه ايه ايه حضرتك ايه حاضر حاجه دي قد كده مفيش بقى هات ونفسه وتلاقي واحد تاجر عمال جاي واحده واقفه قدامه عمال يلف يعجب معاها والله بجيب البضاعه بقد كده وانت من سنه لما خلص الزبون ده ها خلاص خلاص كنت بقول لك ايه كده اه واخده بالك ها ايه ده ايه انت بتشتغل ايه انت؟ اتق الله يا اخي ربنا يقول في سوره النور قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ايوه مصلحه لك انك تفتح عشان تعرف بمين بتشتري انت اه لكن مش تاخد وتدي وتنفتح معاها كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من سيدنا علي يا علي لا تبدع النظره بالنظره فانها بريد الزنا ما تقعدش بقى نظره ولا نظره لا خليك زي ما بقول لك على قدك وفي حدودك سته سلوك المسلم الملتزم كنفسه مع نفسه كتاجر اداء الزكاه دي مهمه جدا يا اخوانا انت كت- كتاجر عليك زكاه اسمها زكاه عروض التجاره يعني ايه عروض التجاره؟ يعني هتيجي مثلا تشوف انت بدات ب 10000 جنيه اه تعالى اخر السنه اعمل جرد ها لقيت عندك ايه؟ 12000 جنيه اذا كسبت كام؟ 2000 جنيه تطلع على ال 12000 جنيه كلهم مش على ال 2000 اللي كسبتهم لا على ال 12000 جنيه تطلع عليه ربع العشر على كل جنيه خمسة تعريف يعني على 1000 جنيه 25 جنيه واضح؟ لازم تطلع الزكاة ربنا يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون سورة النور آتوا الزكاة آتوا الزكاة وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم حق معلوم فرض في رقبتك الزكاة ومن آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل له يوم القيامة شجاع يعني تعبان أقرع الرأس له زريبتان والعياذ بالله ياخذ بالله زنتين مش القيد يعني مش القيد هنا يقول له انا كنزك انا مالك والعياذ بالله على اتق الله ونطلع زكاة أموالنا. سبعة التاجر غير زكاة المال، تصدق بقى يا أخي تصدق عشان ربنا يبارك لك في تجارتك. يعني واحدة جاية غلبانة وبتسأل على حاجة ونفسها فيها بكام دي؟ بتقول لها مثلا بسبعة تقول والله كنت فاكراها بخمسة، يعني معناها أنا جاي أشتريها بكام؟ هات يا ست الخمسة وتوكل على الله ربنا يبارك لك ولا ربنا يعوضني اعتبرها ايه؟ صدقة يعني انت لو تاجر وبتاع تومين والله يا اخوانا في ناس ما بيجيبوا التموين بتاعهم مع انه رخيص ما عملش ما عملش والله ده في حاجات يعني الواحد مش هيدفع فيها مفيش وقت انت بقى لو تاجر جدع تعال اعرف الحالات اللي بتجيلك والست ديت حالها تعبان شويه ومش قادره على التموين قلت لك هتجيب لنا الرز بلاش الرز أنت مش قادر تاخد رز التموين هتروح تشتري الرز ابو 70 وابو جنيه بره لكن مش قادر تاخد مش قادر تاخد ليه؟ ما عليهاش خلاص اتكل على الله انت بقى حتى من عندك واعتبرها صدقه ويا ريت يا اخوانا وانتم بتاخدوا التموين بتاعكم الله يكرمك يا رب تعال على الراجل بتاع التموين كده بينك وبينه وقول له قول له امانه رقبتك لو تعرف واحده بتيجي تاخد من عندك وحالها تعبان ما تاخدش منها يعني اديها التموين وما تحاسبهاش تعالى حاسبني انا وطلع من مرتبك كده مثلا 3 جنيه 4 جنيه تموينها كل شهر دول في سبيل الله تبارك وتعالى يبقى نتصدق نتصدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان يقول احدهما اللهم اعط كل ممسك خلفا ويقول الاخر اللهم اعط كل ممسك ايه سلفا اصرف عليه عشان ربنا يبارك لك في ضعفك فما يطلعش عليك الكلام يرقب الشوال وياكل اللي فيه ثمانيه سلوك المسلم الملتزم مع نفسه المظهر الطيب ان الله جميل يحب الجمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لازم يكون مظهرك طيب يعني كتاجر مثلا تلبس بلطو ابيض مفيش مانع تلبس بلطو ازرق لو بيتوسخ الابيض مثلا آه ممكن والله لا مانع اطلاقا لا قميص جميل كده ويكون عليه كرافته كرافته منظرها طيب كده وتضيء للناس ما فيهاش اي حرج تلبس ملابس طيبه لكن ملابس مزيته ومشحنه ومنظرك كده مش ملل حتى فوطه كده تمسح بيها ايدك باستمرار لو كنت بتشتغل في حاجات فيها ريحه او فيها كذا او كذا آه، اخيرا سلوك المسلم الملتزم مع نفسه التجاره مع الله شوف التجاره في الدنيا بتكسب ازاي تاجر مع الله بقى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم لان لهم ايه؟ الجنه والبسط الصدق يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون الى اخر الايات وشفنا سيدنا عثمان بن عفان كان تاجر لما التجاره جت والمجاعه موجوده قالوا له اشترهم ها هتربحوني كام؟ ربحك اثنين لا، ثلاثة لا، أربعة لا خلاص ما نقدرش أكثر من كده. قال لهم شيلوا عشان أنا هربح مع الله بعشرة أمثالها. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. يبقى فلوس المسلم ملتزم مع نفسه كتاجر الاسم الطيب والصلاة والزكاة والمحافظة على شعائر الإسلام وعدم الحلف وغض البصر والمظهر الطيب والتجارة مع الله والتصدق هكذا سلوك المسلم الملتزم كتاجر نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد بيقول لك واحد عطاني اعطاني شخص 100 دولار عشان ابيعها له يعني اعطاني شخص 100 دولار ابيعها له فبعتها بمبلغ 235 جنيه وبعد كده وجدت ان الشخص ده مات وانا ما اعرفش اهله خلي الفلوس معاك وابحث عن الشخص ده يعني روح المكان اللي عطاه لك قول لهم كان في واحد هنا في كذا اه ده مات طب ما تعرفوش بيته فين طب ما تعرفش حد قريبه لغايه ما توصل لاهله وتسلمه بالفلوس طب ما عرفتش توصل لاهله اه لسه تصدق بهذا المال والثواب لصاحبه في اخت بتقول انا اخت ملتزمه وطالبه في الجامعه وبعمل في الدعوه يعني من زمان الحمد لله واصبحت في دمي ربنا يبارك لك يا رب ويكرمك بالايه باللي يحافظ عليك بتقول يتقدم لقدوتي كثير من الشباب كثير من الشباب يعني منهم المتدين بس ومنهم الملتزم لكن مش بيعمل في مجال الدعوه وانا في كل مره برفض يعني لغايه ما اسرتها ملت منها طب ما ده برضه مش مش كويس برضه يا اختي يعني لو في اخ ملتزم بالاسلامي توكلي على الله وانت وهو تبقوا ان شاء الله في مجال الدعوه يعني انت اصل اللي انت في دماغك ده يمكن مش هتلاقيه او عبال ما يجي يا عالم فتوكلي على الله اللي يجي لك ويكون ملتزم اتوكلي على الله وقبلي بيه وانت بقى بهمتك معاه بعد كده بتخليه في الدعوه ربنا يبارك لك الله يكرمك يا اختي كويس في اخت بتنصح نصيحه طيبه جدا يا ريت الاخوات يسمعوا كويس الاخوات يسمعوا كويس بتقول امبارح كنت راجع من سيدي جابر وخدت مشروع مشروع انت عارفين المشروع بتاع الايه؟ اللي هو النص اتوبيس ده النص ميكروباص اصل مره في شريط انا بقول سلوك النص ملتزم بالاخلاق وانت ما تركب مشروع الشريط طلع بره في الدول الاوروبيه فبيقولوا ايه المشروع ده؟ انت عندكم مشاريع بتتركب فقلت له اه انا نسيت اوضح ان المشروع يعني ايه نص كبير ميكروباص يعني بتقول وانا راكبه الميكروباص لقيت اخوات اخوات وقاعدين في المشروع بيقولوا ده ابراهيم الزعفراني عمل كذا وكذا وراح لفلان والاخ يحيى قال للاخ فلان واحنا بكره رايحين عشان فلانه واصل زوجة فلان مش عارف ايه بتقول الاختين دول نزلوا هنا في الاباري يا اختي الله يكرمك هو طبعا جزاك الله خير اللي كتب الكلام ده اهو الاخوات يا اخوات ارجعوا لسلوك المسلمه الملتزمه في المواصلات قلت لما تركبي المواصلات ما تتكلميش لان ممكن الشيطان يزين صوتك لواحد قاعد ثم الحاجه اللي اهم من كده بتتكلموا وكمان في اسرار يعني ايه يعني افرض واحد دبس قاعد هيعمل ايه؟ هينقص من الاخوات افرض بتبسه بلاش بتبس مش دي بتجنة؟ مش مش النونوة ولا اسمها ايه دي؟ اللي بتسمع دي فاتقي الله يا اختي خلي عندك دي يعني راكبه المشروع او راكبه الاتوبيس لان ممكن يتعرف اسرار كتير جدا جدا منكم الطريقه دي هو احنا ما ورناش اسرار ولا حاجه الحمد لله يعني احنا طلعنا في النور وصوتنا بيطلع في الميكروفون وبيراقبونا وبيراقبوا تليفوناتنا وبيراقبوا تحركاتنا بيشوفوا ان احنا ما ورناش حاجه الحمد لله لا بنهرب مخدرات ولا احنا بنشم ولا احنا بن ها لكن ليه ليه يتقال كده لازم الاخت تعرف ان الانسان هيتحفظ ما تتكلمش في مشروع ما تتكلمش في اتوبيس ما تتكلمش في تاكسي تقعد مش قادره تمسك نفسها حتى في المشروع لا حول ولا قوه الا بالله واحد بيقول لك انا طبيب بيطري فاتح عياده ومعايا ناس معايا المهم واحد منهم سرق ادويه من الجيش نحطها في العياده لا طبعا حرام ما نعمل ايه في الادويه دي الادويه دي ترجع لمكانها طب مش عارف ارجعها ابيعها وارجع فلوسها طب مش عارف ارجع فلوسي اتصدق بهذا المال ولا ثواب لي